بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
يا حسرة على العباد كلام ليك هو ده التفهم ان انا ابدا افهم ويجيب آه، ويجيب ده الكلام ده عندي نتيجه عارف بعض السلف قال لما ربنا سبحانه وتعالى قال في قوم لوط ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك ها وما هي من الظالمين ببعيد واحد سمع الآية حط ايديه على دماغه وطلع يجري ايه ايه قال لهم وما هي من الظالمين ببعيد خايف لا اتحدف انا كمان كل الظالمين فلما نتفهم بقى القصص ما تبقاش قصة ناس بيجيبوا النهاردة أشرطة قصص الأنبياء عشان يتسلى يسمع وهو ماشي في العربية والشيخ فلان بيقولها أحسن من الشيخ فلان لا الموضوع مش كده الموضوع ان احنا نستفيد ونفهم التفهم ينفتح بابه بمحاولة المعايشة ومن لم يكن له فهم في القرآن دخل في قول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لازم تفهم تحاول تفهم على قدك قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى عشان كده كانت النقطة السادسة هي كانت الأولانية إيه؟ تعظيم الكلام والثانية تعظيم متكلم والثالثة حضور القلب والرابعة التدبر والخامسة التفهم السادسة التخلي عن موانع الفهم أي حاجة بقى بتخليك مش فاهم نبدأ نتخلى عنها ونشيلها ودي ثلاث حاجات أول حاجة الانشغال بشيء عن شيء ودي قضية المسلمين في عصرنا إن معظم شباب المسلمين سطحي للغاية أو بنقول إنه أحادي النظرة أو بنقول أعور البصيره كتير من الناس النهارده كده ف تلاقي واحد مهتم جدا بالقرآن بس أعو أع- أعوذ ب- أعوذ ذو طب وبقى هيفهم امتى؟ لما قاعد هو يدور على العين ومخرجها والالف وتحقيقها وال... والواو وضمتها لا حتى القراء بيقولوا ان التكلف في التجويد غلط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كثير من معلمي القرآن هو مش عايزك تقرأ صح هو عايزك تقرأ زيه وأنا جلست في حلقة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من 20 سنة بالظبط 82 والنهاردة كام 2003 كده عدت ال 20 سنة والراجل الله يكرمه كان راجل طيب او الله يرحمه رحمة واسعة فعلا كانت القضية كده ان هو عايز الناس تقول زي ما هو بيقول مفيش صح غير اللي هو بيقوله فقط القراء بيقولوا ان التجويد فرض القراء بيقولوا تجويد القرآن حتم لازم من لم يجود القرآن آثم والفقهاء بيقولوا ان التجويد مش فرض لكن الواجب عشان نرتل وعشان نفهم وعشان نستحلى القرآن نستلذ بيه لازم تجويد انا بقول كده لازم تجويد بس لازم تجويد بدون ايه بدون غلو هي دي القضية اللي انا عايز اوصلها يا جماعة ان احنا في الدين قلت الاسلام ده زي مربع المطلوب فيه التوسط لو انت دخلت مندفع هتخرج من الناحية التانية ولو اتمطعت فيه هتخرج من نواحيه فلذلك المسألة مش محتاجة غلو ولا محتاجة تقصير ومهم جدا قلت من الأصول أننا لا نصغر الكبير ولا نكبر الصغير اثنين قلت أننا لا نقدم جانبا على جانب حتى ولو كان هذا الجانب مهما مش احنا كنا لسه بنقول دلوقتي اعمل لك ختمة كل اسبوع وختمة بتاع التفاسير دي مفتوحة وختمة للتدبر مفتوحة ما جيش اقول خليني بقى مع التدبر وافضل طول عمري في ختمة يبقى ده تغليب ايه جانب على جانب كل الجوانب مطلوبة طب احفظ ولا راجع ولا اقرا تلاوه احفظ وراجع واقرا تلاوه ممنوع التغليب جانب على جانب حتى لو كان هذا الجانب مهم طب اتعلم ولا ادعو الى الله اتعلم وادعو الى الله طب اتعلم ولا ادعو الى الله ولا اعبد ربنا اتعلم وادعو الى الله واعبد ربنا قال لا ده انت كده يا عم الشيخ عايز عالم فاضيه بقى هنجيب وقت منين لده كله لا الوقت ممكن جدا جدا بشرط علو الهمة والاستعانة بالله والوقت ممكن جدا جدا جدا بس انت بتضيع وقتك في تفاهات وانت مش واخد بالك يبقى نرجع تاني ان اللي يمنع من من الفهم من التفهم اول حاجة الانشغال بشيء اخر يعني انا واقف ورا الامام مشغول بايه اه صوته جميل صوته وحش اه تجويده كويس تجويده مش مظبوط اه د- لو انشغلت بكده مش هتفهم حاجه صح لو جيت اقرا في المصحف وانا مشغول اه دي كتابته مصري دي كتابته سوري اه دي طبعه آه، مش عارف ايه طبعه إيه. مش هفهم حاجه لو انا مشغول بقى بتدقيق ال- مش هفهم حاجه يبقى من موانع الفهم الانشغال بشيء عن التفهم يبقى انا لازم اقرا وانا كل همي التفهم التفهم لازم يبقى ده كل همي اتنين من موانع التفهم فساد الاعتقاد الناس المؤولة لما يجي يسمع الرحمن على العرش استوى يقول لا لا استوى يعني ايه ما تنفعش استوى يبقى مش هتخليه فاهم لما يسمع يد الله فوق ايديهم لما يسمع يخافون ربهم من فوقهم لما يسمع ويمكرون ويمكر الله لما يسمع ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لما يسمع الايات اللي فيها الصفات وهو مؤول عقيدته مش صحيحة عقيدته مش سليمة أو جاهل في العقيدة جاهل مش فاهم ما يستمتعش ولا يفهم فلذلك محتاجة إن احنا ناخد أصول العقيدة عشان نفهم عليها القرآن عشان نفهم وإلا لو ما فيش اعتقاد صحيح هيمنعنا هذا من الفهم هيمنعنا هذا تماما مش هنبقى فاهمين كما ينبغي فلذلك صاحب العقيدة الصحيحة إذا سمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى علم أن هذه من صفات الكمال ولذلك دايما تيجي في القرآن في مواطن تعظيم وإجلال الله عز وجل لما تشوفها في سورة طه ولا في سورة الأعراف ولا في غيرها من السور تلاقي المعنى التعظيم والإجلال معنى علو الله عز وجل على كل مخلوقاته وهيمنته وتصرفه في كل الموجودات تقليد بالتوقف أو التقليد بالتأويل أو غيره يفسد فهمك للقرآن أيضا الثالث احنا قلنا ثلاث حاجات كانت الأولانية الانشغال بشيء عن التفاهم الثانية فساد الاعتقاد أو الجهل بالعقيدة الصحيحة الثالثة أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى ما ينفعش يفهم ده قال تعالى عن القرآن تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب فلذلك مش هينفع تفهم القرآن إلا لما تتوب وما تتوب صح كما يحب ربنا ويرضى دي التلاتة اللي هي موانع الفهم السابع التخصيص السابع ايه التخصيص يعني ايه التخصيص ان تستشعر ان القرآن يكلمك انت يبقى لما يجي امر الامر ده موجه ليك انت شخصيا واحد قال لي هات لي من القرآن كده السجاير حرام قلت له ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال لا انا عايز كلمة السجاير حرام ما هو عشان ما حصلش عنده التخصيص ان القرآن هو مخاطب بيه يا جماعة مهم جدا جدا الموضوع ده وكتير قلتها الجملة دي أن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وقال تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ابدأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول ابدأ بنفسك هو ده التخصيص أن يفكر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن إن سمع أمرا قدر أنه له أنه له وإن سمع نهيا قدر أنه له وإن سمع وعدا أو وعيدا فكل ذلك له إن سمع قصص الأولين أو قصص الأنبياء علم أن المقصود هو ليعتبر وليأخذ من تضاعيف الكلام ما يحتاج إليه يفهم كده ان انت رايح تشتغل في شركة جديد فالمدير قعدك وقال لك اهلا وسهلا بيك انت نورتنا النهاردة بس احنا جبنا قبليك عشرين واحد في واحد قطعناه وذبحناه وقتلناه وفي واحد اه حبسناه وسجناه وفي واحد اه خدنا فلوسه وطردناه وفي واحد الكلام ده لمين الكلام ده ليك الكلام ده ليه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا يبقى الكلام لمين كلام ليك انت انت المخاطب بيه هو كلام مش عنهم الكلام ليك زي ما قلت لك كده زي ما يجي لك المدير ويقول لك ده في واحد كان شغال قبلك هنا واحنا قطعناه حتت عشان عمل كذا وكذا إيه هو بيحكي ليه اه ليك انت كلام بخوفك فالتخصيص انك انت تفهم ان الكلام كله ليك كله بلا استثناء ولذلك امر الله عز وجل ان نشكره على نعمه القران قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة إيه؟ يعظكم به وقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليك ما نزل إليهم ليك أنت وأنت المقصود به الثامن التأثر هو كان الأولاني إيه يا عم عصام
تعظيم الكلام تعظيم الكلام تعظيم المتكلم التدبر حضور القلب صح التدبر التفهم التخلي عن موانع الفهم التخصيص سبعة ثمانية التأثر أن يتأثر قلبك بآثار مختلفة حسب الآيات فيكون لكل آية تأثير في قلبك قلت لكم الكلام ده مره احنا بنصلي ركعتين الواحد بعد ما يخلص يحس ان كان في ايات سياط على ظهره طاخ بنيات في وشه وفي ايات زي قبل من الملائكه على وجهه في ايات زي احضان من الانبياء قران لما يذكر لك ما حدث مع النبي مع الأنبياء مع سيدنا نوح ومع سيدنا لوط وهود وصالح وشعيب وتحس انك عايش معاهم وبتلاقي الذي لاقوه وآيات العذاب والتهديد والوعيد وآيات الفضايح اللي بتذكر عيوبك ومعايبك ومآسيك آيات اللي بتوصف ربنا سبحانه وتعالى جلاله وكماله سبحانه وتعالى والآيات اللي بتذكر الجنة وما فيها وعظمتها والآيات اللي بتذكر النار وما فيها والعذاب وأحوال الناس في جهنم التأثر فيتصف قلبه بما يسمع قال الحسن والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه كثر بكاؤه وقل ضحكه كثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته هو ده القرآن عبد الله بن مسعود يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبجده إذ الناس يهزلون وبصمته إذ الناس يتكلمون هو ده حامل القرآن ده الراجل بتاع القرآن لابد يكون له تأثير فيه له تأثير في قلبه متأثر ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا تباكوا تباكوا هو ذا القرآن قال وهيب بن الورد نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للخوف من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره النهاردة معلش للأسف نسمع القرآن وحدش يبكي وهكذا الشيخ لما يدخل في القنوت ويدعي بكلام سجع الناس تبكي وتصوت وهي على صوتها ده دليل ان احنا مش فاهمين مش فاهمين كلام ربنا وفاهمين كلام البشر فعشان كده بنتاثر بكلام البشر وما نتاثرش بكلام ربنا سبحانه وتعالى هو ده السر والسبب ولذلك تاثر العبد بالتلاوه ان يصير بصفه الايه المتلوه عند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت لما يسمع إن رحمة الله قريب من المحسنين طب أنا من المحسنين طب سبحانه وتعالى يقول لي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون طب هو من المتقين هذه رحمة ربنا اللي احنا بنرجوها طب انت من المحسنين انت من المتقين فيتضاءل يبقى خايف لا يموت وعند التوسع بوعد المغفرة يستثير كأنه يطير من الفرح قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يبقى من الناحية التانية يلاقي وسع يطير من الفرح وعند ذكر أسماء الله وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته وعند ذكر الكفار وما ينزل عليهم من العذاب يقشعر جلده ويخاف وهكذا قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يبقى هي دي القرآن إذا اقشعر الجلود وتلين الجلود بالقرآن ولذلك الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتأثر بالقرآن على قد كل آية يمر بها يتأثر بها ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ علي بن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض قال حسبك فالتفت فإذا عيناه تذرفان اتأثر اتأثر بعض السلف مات لما سمع آية زرارة بن أبي أوفى كان بيصلي بالناس المغرب وقرأ إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا عمر بن الخطاب قرأ في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وقع مغشيا عليه وحملوه إلى بيته وصار يعاد ثلاثة أيام يظنون به المرض وما به إلا الخوف هو ده التأثر لما تقول أنت وأنت بتقرأ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين تأثرك إيه وإلا تبقى كذاب لما تقرأ وما تخافش عشان كده كلام النبي ما تصلي عليه رب قارئ للقرآن والقرآن إيه يلعنه لما يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب إن الله لعن المنافقين وهو منافق يبقى بيقرأ لعنته بنفسه لما تقرأ في القرآن وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وما تعملش بيها تبقى فضيحة هي دي قضية التأثر التأثر بالقرآن واللي ما يتأثرش بالقرآن فعلا هيدخل في الآية دي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فاكرين الكلام بقى هل أنت يهودي ها قلت لكم إيه إن الأمة وإن كانت بتعادي اليهود وبتكره اليهود من اللي بتشوفه إلا إن فيها صفات كثيرة من صفات اليهود هو ده الخطر من صفات اليهود دي أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه إلا أماني وإنهم إلا يظنون يعني التلاوة المجردة لا يعلمون الكتاب إلا أماني ياخدوا من الكتاب الأماني وخلاص وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون قرآن آيات لابد أن تتلوها وأنت متأثر بها لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه إيه كان خلقه القرآن متخلق بأخلاق القرآن ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنت لما تقرأ القرآن لابد تتأثر وإذا تأثرت فلا بد أن تتغير ويكون لك وضع آخر وحال آخر مع الله سبحانه وتعالى احنا كانت نمرة 8 التأثر نمرة تسعة الترقي الترقي انك انت لما تقرا القرآن كل يوم تطلع تترقى لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق لازم لو ما ترقيتش مع القرآن يبقى القرآن آه، حج عليك مش الرسول قال كده ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم.
الص- صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك الترقي أدنى درجات الترقي أن يقدر العبد كأنه يقرأ القرآن على الله دي أقل درجة اللي فوقيها كأنك تسمعه من الله اللي أعلى منها كأنك تشاهد بقلبك كأنك تشاهد بقلبك الله المتكلم بهذا الكلام ده الترقي الترقي بالقرآن يا جماعة قلت لكم ان القضية كبيرة مش صغيرة عظيمة القدر هو الرسول ما تصلي عليه مش لما كان بيقرأ القرآن السيدة عائشة بتقول فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مش أبو بكر الصديق السيدة عائشة قالت له إن أبا بكر كثير البكاء في القرآن لا يكاد يسمع صوته من البكاء فآمر عمر يصلي بالناس القرآن ودي هترجعنا تاني لتعظيم الكلام وتعظيم وتعظيم المتكلم فلا بد أن يكون هذا حالك الترقي العاشر وهي الأخيرة التبري التبري ان احنا بعد الكلام اللي احنا قلناه يا جماعة وانا دقيت على النقطة دي اكتر من مرة في فرق بين العلم بالشيء وان الشيء ده يبقى حالك وصفة ليك زي في فرق بين العالم بأسباب الغنى يعرف يجيب الفلوس منين وبين الغني بالفعل اللي عنده فلوس في فرق بين العالم بأسباب الصحة ازاي يحافظ على صحته والصحيح بالفعل العالم بأسباب القوة والقوي بالفعل بأسباب الوصول والواصل بالفعل في فرق بين اللي سمع الكلام ده وبين اللي الكلام ده حاله في فرق بين العلم والحال الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا انا عارف ان الصدق يوصل الى الجنه لكن هل انا صادق وبتحرى الصدق في فرق ولا انتوا مش معايا في فرق فالعشر اللي احنا سمعناهم دول ده ما زال كلام اوعى تغتر بقى وتقول ايوه والله الكلام ده مظبوط وتفكر ان ده حالك التبري ان تتبرأ من حولك وقوتك وتعلم يقينا انه لن يكون لك شيء من هذا الا اذا اعانك الله ورزقك واستعملك وزي ما قلت لكم وانه لكتاب عزيز القرآن عزيز فربنا مش هيديه لأي حد فلا بد أن تتبرأ من حولك وقوتك وتزيد في ذلك بين يدي ربك ليمنحك ويصطفيك فتكون من أهله سبحانه أهل القرآن أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان نفسي ندخل النهاردة في استعاذة لأن كان عنوانها لا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض دي الأصل اللي هندخل منه لبصائر من الفاتحة لقاؤنا القادم إن شاء الله عز وجل وقدر قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك